بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين سيدي قداسه البابا المعظم البطريرك القديس الانبا كيرلس السادس ماذا اقول سيدي ماذا اقول عن حنان قلبك ماذا اقول عن حبك لاولادك كم كنت تسهر سيدي لاجلنا تصلي وتطلب عن شعبك كم كنت تشفق على الناس في كل مواقف حياتهم كم كان قلبك ينبض حنانا وحبا كم كنت يا ابانا مثلا لراع صالح يرعى شعبه باستقامه وبر من اجل هذا يسر ابنك الشماس بولس ملاك من انتاج شركه بشوي فون ان يقدم شريطه الجديد قلب حنون في 9 مارس 2007 كلنا يا بابا جينا نوفي النذر اللي علينا عند فدينا اشفع فينا يلي شفيعك مرنينا يلي شفيعك يلي شفيعك يلي شفيعك مرنينا في الشدة صرخنا ونادينا مش طالبين غير بس معونتك صليت لنا وفرجت علينا جينا نتشكر لك في طحنتك في الشدة صرخنا ونادينا مش طالبين غير بس معونتك صلت لنا وفرجت علينا جينا نتشكر لك في طحنتك كلنا يا بابا جينا نوفي النذر اللي علينا عند فدينا اشفع فينا يلي شفيعك مرنينا يلي شفيعك يلي شفيعك يلي شفيعك مرنينا كل واحد يحكي لنا حكايته واللي عمله البابا معاه اللي حل البابا مشكلته واللي كان مريض وشفاه كل واحد يحكي لنا حكايته واللي عمله البابا معاه اللي حل البابا مشكلته واللي كان معرض وشفاه كلنا يا بابا جينا نوفي الندم اللي علينا عند فدينا اشفع فينا يلي شفيعك مرنينا يلي شفيعك يلي شفيعك يلي شفيعك مرنينا انا المدير كان مستصدني من راتبي يخصم على طول شكت للبابا ورحت الشغل مفيش كام يوم ولقيته أنا منقول المدير كان مستقصدني من ربي يخصم على طول شكت للبابا ورحت الشغل مفيش كام يوم ولقيته منقول كلنا يا بابا جينا نوفي الندم اللي علينا عند فدينا اشفع فينا يلي شفيعك مرنينا يلي شفيعك يلي شفيعك يلي شفيعك مرنينا واحنا ما كانش معانا ولاد رحنا الطاحونه وصلينا جالنا البابا ادالنا ميعاد بس بشرط نسميه مينا واحنا ما كانش معانا ولاد رحنا الطاحونه وصلينا جالنا البابا ادالنا ميعاد بس بشرط نسميه مينا كلنا يا بابا جينا نوفي الندم اللي علينا عند فدينا اشفع فينا يلي شفيعك مرنينا يلي شفيعك يلي شفيعك يلي شفيعك مرنينا انا عن نفسي تعبت في مرضي والاطباء احتاروا معاي طلبت البابا في رؤيا ظهر لي لمسني بايده وتم شفاي أنا عن نفسي تعبت في مرضي والأطباء احتاروا معاي طلبت البابا في رؤيا ظهر لي لمسني بإيده وتم شفاي كلنا يا بابا جينا نوفي الندم اللي علينا عند فدينا اشفع فينا يلي شفيعك مرنينا يلي شفيعك يلي شفيعك يلي شفيعك مرنينا وانا اتهموني وانا المظلوم وطلبت البابا لمعونتي ولا عداش يا دوب كام يوم الا وكانت زهره براتي وانا اتهموني وانا المظلوم وطلبت البابا لمعنتي ولا عداش يا دوب كام يوم الا وكانت زهرة برقتي بابا كريلوس يا شفيعي يا ابويا الروحي وحبيبي فافراحي بجيلك وفي ضيقي بجيلك وتملي بترشد لطريقي بابا كريلوس بابا كريلوس بابا كريلوس يا شفيعي جاي طحنتك اخد رايك في زميلتي اللي معايا في شغلي هي التانية كمان بتحبك وقريب فكرها من فكري طبعها هادي وبنت كنيسة وبعقلي اخترتها وبقلبي بابا كريلوس يا شفيعي بابا كريلوس يا شفيعي يا ابويا الروحي وحبيبي فافراحي بجيلك وفي ضيقي بجيلك وتملي بترشد لطريقي بابا كريلوس بابا كريلوس بابا كريلوس يا شفيعي واتمنيتها تكون لي عروسة حاسس هي اللي هتسعدني كل أموري برجع لمشورتك علشان تعرف أكتر مني قربها لو كانت بنتك وابعدها لو راح تتعبني بابا كريلوس يا شفيعي بابا كريلوس يا شفيعي يا ابويا الروحي وحبيبي فافراحي بجيلك وفي ضيقي بجيلك وتملي بترشد لطريقي بابا كريلوس بابا كريلوس بابا كريلوس يا شفيعي على اهتماماتك وكتر حبك تملي احنا متعودين شكرا يا بابا وصلني ردك سمعت صوتك قال امين وقلت لي انت وزميلتك من عند ربي مباركين بابا كريلوس يا شفيعي بابا كريلوس يا شفيعي يا ابويا الروحي وحبيبي فافراحي بجيلك وفي ضيقي بجيلك وتملي بترشد لطريقي بابا كريلوس بابا كريلوس بابا كريلوس يا شفيعي قلبك حنين قلبك يا بابا كيرلس الفادي ملاه ولا يوم تميل ولا يوم تروح للشر عايش للإله وتملي شايف ربك وعارف إن المسيح هو الحياة وعشان حياتك في إيدين مسيحك بتلقى كل الخير معاك واحنا مدحنا ليك مش هيخلص حبيبنا يا بابا كيرلوس في الدنيا زاهد دايما تجاهد للرب شاهد عالدوام عشت بوداعة في كل ساعة تخدم يسوع ملك السلام وعظت شعبك توعظ بصمتك ولا كنت توعظ بالكلام واللي يشوفك بيشوف إلهنا يا صورة من ربك تمام
واحنا مدحنا ليك مش هيخلص حبيبنا يا بابا كيرلوس نورت قلبك بحب ربك والرب وهبك تعزيات وبصلواتك عشان ولادك تتحل كل المشكلات صلي الفدينا يغفر ماضينا يرفع عينينا للسماوات صلي لنا يلي لما تصلي دايما بتحصل معجزات
واحنا مدحنا ليك مش هيخلص حبيبنا يا بابا كيرلوس
كنت انا وزوجتي واولادي من اولاد البابا كيرلس كان انسان قديس مش عادي بشفاعته كنا بنتونس مره نوينا نزور مار مينا وكان البابا هناك في الدير وفي الطريق تهنا وضلينا قبل وصلنا الدير بكتير في الصحراء كنا لوحدينا ولا كان فيه امل لنجاتنا كلنا بدموع صلينا إن الرب يفك ضيقتنا قلنا سلام لك يا مرمينا ولو صحيح عايز زيارتنا وعملنا اللي علينا وجينا وانت عليك واجب ضيافتنا بعد صلاتنا يا دوب على طول جانا واحد وقف قدامنا كلنا كنا هناك في ذهول ازاي بس وصل لمكاننا بعد صلاتنا يا دوب على طول جانا واحد وقف قدامنا كلنا كنا هناك في ذهول ازاي بس وصل لمكاننا خدنا معاه وقعد يحكي لنا وعرفنا من قال له يجي لنا تار البابا وصف له طريقنا وهو قال له يجي ياخدنا بابا كيرلس بطرجنا قديس القرن العشرين روحه معانا مهما تركنا وببركة صلواته عايشين البابا كيرلس بطركنا قديس القرن العشرين روحه معانا مهما تركنا وببركة صلواته عايشين كان في حياة البابا كيرلس قصة حب لكن إلهية كان بحبيبه يسوع متونس ومعه يسهر للصبحية كان في حياة البابا كيرلس قصة حب لكن إلهية كان بحبيبه يسوع متونس ومعاه يسهر للصبحية كان في يسوع دايما بيفكر في كلامه وفي أكله وشربه ولأجله بيسهر ويبكر وفي القداس برضه يقابله تعبه وسهره ونسكه وطهره كانوا دول هم طريقه في حبه ويسوع كانوا اياه مش سايبه بيقويه دايما ويسنده تعبه وسهره نسكه وطهره كانوا دول هم طريقه في حبه ويسوع كانوا اياه مش سايبه بيقويه دايما ويسنده مصباحه كان بالزيت مليان والصوم والصلاة هم حياته ما كانش في قلبه أي مكان للعالم ولا لشهواته باباك يا بابا كيرلس الآن وكل أوان إناء طاهر ومكرس لربنا الديان يلي عشت بطهارة سيرتك دي لينا منارة سمعت للإنجيل تبعت منفذك كلامه ليك دليل وبضي نوره هداك فذهبت للبرية وعشت حياة نقية فذهبت للبرية وعشت حياة نقية باباك يا بابا كيرلس الآن وكل أوان إناء طاهر ومكرس لربنا الديان يلي عشت بطهارة سيرتك دي لينا منارة
سنين طويلة مضت جهدت فيها بدموع يا ماست ورضيت من أجل اسم يسوع كنت قدوة لأولادك تشبهوا بجهادك كنت قدوة لأولادك فتشبهوا بجهادك باباك يا بابا كيرلس الآن وكل أوان إناء طاهر ومكرس لربنا الديان يلي عشت بطهارة سيرتك دي لينا منارة يلي عشت بطهارة سيرتك دي لينا منارة
تركت مجد العالم زهدت كل مديح سكنت في المغاير سكن فيك المسيح يا لابس الاسكيم يا كوكبا عظيم يا لابس الاسكيم يا كوكبا عظيم طوباك يا بابا كيرلس الآن وكل أوان إناء طاهر ومكرس لربنا الديان يلي عشت بطهارة سيرتك دي لينا منارة يلي عشت بطهارة سيرتك دي لينا منارة
في عهدك الميمون رجع جسد مرمورقس وزهرة الحنون أم الفد المخلص العالم كله امتدحك والسما شهدت بفضيلك العالم كله امتدحك والسما شهدت بفضايلك
طوبك يا بابا كيرلس الآن وكل أوان إناء طاهر ومكرس لربنا الديان يلي عشت بطهارة سيرتك دي لينا منارة يلي عشت بطهارة سيرتك دي لينا منارة اطلب يا بابا عن بابلوس في أمجد السماوات بصلاتك افتكرني لأغلب الضيقات احمني من شر زماني صلي دايما علشاني احمني من شر زماني صلي دايما علشاني طوبك يا بابا كيرلس الآن وكل أوان إناء طاهر ومكرس لربنا الديان يلي عشت بطهارة سيرتك دي لينا منارة
مهما الناس تتكلم عنك مش هيوفي كلامهم حقك يا شفيعنا يا اللي اسمك غالي علينا يا مهما بابا كيرلس
الناس تتكلم عنك مش هيوفي كلامهم حقك يا شفعنا يا اللي اسمك غالي علينا يا بابا كيرلو يا منارة في المغارة كنت للتايه دليل كنت حضن الكل يائس كنت بلسم للعليل سهل في حب إلهك وخلاص نفس أولادك شعلة نار كان إيمانك علمنا يا بابا كيرلو كنت مثال في حب إلهك وخلاص نفس أولادك شعلة نار كان إيمانك علمنا يا بابا يا كيرلس منارة في المغارة كنت للتايه دليل كنت حضن الكل يائس كنت بلسم للعاجين ياللي حياتك في الصلاة كانت ياللي حياتك في السماء قامت ياللي قداستك لينا بانت تذكرنا يا بابا كيرلو
ياللي حياتك في الصلاة كانت ياللي حياتك في السماء قامت ياللي قداستك لينا بانت اذكرنا يا بابا كريم جوا الطاحونة بركة ونور جوا الطاحونة صلاة وبخور جوا الطاحونة بركة ونور جوا الطاحونة صلاة وبخور جوا الطاحونة القداسات صلاها رجل الصلوات جوا الطاحونة المعجزات في كل يوم جوا الطاحونة القداسات صلاها رجل الصلوات جوا الطاحونة المعجزات في كل يوم جوا الطاحونة بركة ونور جوا الطاحونة صلاة وبخور جوا الطاحونة بركة ونور جوا الطاحونة صلاة وبخور سؤال في قلبي من زمان انت ملك ولا انسان معاك بحس بالامان وبكل سرور سؤال في قلبي من زمان انت ملك ولا انسان معاك بحس بالامان وبكل سرور جوا الطاحونة بركة ونور جوا الطاحونة صلاة وبخور جوا الطاحونة بركة ونور جوا الطاحونة صلاة وبخور المحتاج انت حاسس بيه والمريض بتصلي ليه والخاطي انت بتهدي لطريق النور المحتاج انت حاسس بيه والمريض بتصلي ليه والخاطي انت بتهدي لطريق جوا النور الطاحونة بركة ونور جوا الطاحونة صلاة وبخور جوا الطاحونة بركة ونور جوا الطاحونة صلاة وبخور
دايما في القلب محبتك من صغري يا بابا انا حبيتك دايما في القلب محبتك من صغري يا بابا انا حبيتك صورتك منقوشة جوايا سند ليا وحماية صورتك منقوشة جوايا سند ليا وحماية للبابا كيرلس جينا والفرحة هنا يعنينا للبابا كيرلس جينا والفرحة همل عينينا سيدك آيات تهدينا يا حبيبنا يا غالي علينا سيرتك آيات تهدينا يا حبيبنا يا غالي علينا بتنادي علينا بسمينا عارف كل واحد فينا بتنادي علينا بسمينا عارف كل واحد فينا دي السما مفتوحة قدامك ويسوع على العرش أمامك دي السما مفتوحة قدامك ويسوع العرش يا ماما
للبابكر اللص جينا والفرحة في مال يعنينا للبابا كيرلس جينا والفرحة هي مليانينا آيات تهدينا يا حبيبنا يا غالي علينا سيرتك آيات تهدينا يا حبيبنا يا غالي علينا افتح انطك الناس فرحانة حاسة بوجودك يا بابانا افتح انطك الناس فرحانة حاسة بوجودك يا بابانا في كل ركن فيها بركاتك حاسين بيها في كل ركن فيها بركاتك حاسين بيها بطير اللص جينا والفرحة مال يعنينا للبابا كيرلس جينا والفرحة هي مليانينا
سيرتك آيات تهدينا يا حبيبنا يا غالي علينا سيرتك آيات تهدينا يا حبيبنا يا غالي علينا البابا كيرلس نور وضياء الناس شايفاه لو صلى صلاة يسمعها الله ويسوعها الناس أو خلاه في الأمجد عاش قلبي شفاف في الطاحونة عاش عرف ان العالم ده ما يسواش بيصلي كتير وبيعمل خير وحياته قدوة وإنجيل معاش كان زي الأب الكل يتيم وبسيط وعظيم وخدوم وكريم متواضع زاهد صامت وحكيم بيحب الحق ومش غشاش قلبي شفاف في الطاحونة عاش عرف ان العالم ده ما يسواش بيصلي كتير وبيعمل خير وحياته قدوة وإنجيل معاش لو كان قلبك مليان بجراح أول ما يصلي لك ترتاح تتعزى وتشعر بالأفراح وتقول أنا همي راح وما جاش قلبي شفاف في الطاحونة عاش عرف ان العالم ده ما يسواش بيصلي كتير وبيعمل خير وحياته قدوة وإنجيل معاش ده طوباوي وبيحب بإخلاص حب مقدس مش زي الناس اللي شاطرين في كلام وخلاص ده البيت من غير حب ما يعلاش قلبي شفاف في الطاحونة عاش عرف ان العالم ده ما يسواش بيصلي كتير وبيعمل خير وحياته قدوة وإنجيل نوعان قلب حنون حاسس بيا قلبك مليان حنية قلب حنون حاسس بيا قلبك مليان حنية بنسى العالم كله معاك وانا وياك بكون فرحان يا بابا كريلوس طوبك زي ملاك كله حنان راجع وانا قلبي ندمان شايف في عيونك الامان راجع وانا قلبي ندمان شايف في عيونك الامان ليسوعي أنا راجع لمسيحي أنا راجع ليسوعي أنا راجع لمسيحي أنا راجع راجع وانا قلبي ندمان راجع وانا قلبي ندمان وسط تعبي وانيني بصرخ ليك تحميني وسط تعبي وانيني بصرخ ليك تحميني قدام جسدك انا صليت وترجيت وواثق فيك دايما حاسس بالمسكين والحزين بيفرح بيك يلي مسيحك كل أوقاتك متربى على عرش حياتك انت يا بابا كرل الشمعة وضياها منور لولادك يلي مسيحك طول أوقاتك متربى على عرش حياتك انت يا بابا كرل الشمعة وضياها منور لولادك مصباحك دايما متاب ما وضعتوش تحت المكيال صوت قلبك كان عالي وقال عايز اوصل للامجاد مصباحك دايما متاب ما وضعتوش تحت المكيال صوت قلبك كان عالي وقال عايز اوصل للامجاد انا مش عايز جه ولا مال انا كنزي في السما متشال هوصل له بإيمان وجهاد من عنده فضيلك وصفاتك يلي مسيحك كل أوقاتك متربى على عرش حياتك انت يا بابا كرل الشمعة وضياها منور لولادك يلي مسيحك كل أوقاتك متربى على عرش حياتك انت يا بابا كرل الشمعة وضياها منور لولادك علشان بتحب التسبيح كنت تصلي ليل ونهار راح الهم وداب ونهار وبيت كده فرحان بصحيح علشان بتحب التسبيح كنت تصلي ليل ونهار راح الهم وداب ونهار وبيت كده فرحان بصحيح لا يهمك موت ولا اختار خوفك مش من قلبك طار حضن يسوع دافي ومريح وانت في حضنه بتسند راسك يلي مسيحك طول أوقاتك متربى على عرش حياتك انت يا بابا كرل الشمعة وضياها منور لولادك أبونا مينا كان من عادته يتمشى ساعة الغروب كان يتمشى برا طحنته شرق وغرب شمال وجنوب ابونا مينا كان من عادته يتمشى ساعة الغروب كان يتمشى برا طحنته شرق وغرب شمال وجنوب أتاري اتنين كانوا مرابينه دخلوا عند الفرن اتداروا قالوا يدخلوا نروح ضاربينه نسرع منه هذا يا زواره دخل البابا وتربس بابه طلع يصلي فوق ويصيح البابا طول في غيابه سامعين بس صلاة وتسبيح دخل البابا وتربس بابه طلع يصلي فوق ويصيح البابا طول في غيابه سامعين بس صلاة وتسبيح نص الليل عدى ولا نزلش قالوا هنشوف ايه بس نهايته وهو يصلي ولا بطلش والحرامية جوه طحنته قالوا بينا يلا نطلع له بس يا رب انت تسلمها ملقوش سلم يطلعوا منه بصوا لفوق لقوا سما ونجومها قالوا يلا نهرب على برا والهنا تانية بدل ما نعود ملقوش أثر الباب بالمرة ومكانه بالطوب مسدود قالوا يلا نهرب على برا والهنا تانية بدل ما نعود ملقوش أثر الباب بالمرة ومكانه بالطوب مسدود نزل البابا في الفجرية عالسلم الدور التاني قال ما تجوش المنطقة دي ولا اشوفكم هنا ابدا تاني وادي دليل على قلبه الطيب بيسامح حتى الخاطئين زي الفادي ما كان بيطيب وبيقبل كل التايبين ده اللي بيدي الفادي حياته ربنا ابدا ما يسيبهوش وبيحرسه في جميع أوقاته والأشرار ما تقربلوش ده اللي بيدي الفادي حياته ربنا أبدا ما يسيبهوش وبيحرسه في جميع أوقاته والأشرار ما تقربلوش حنون وعطف علينا بالنادي عليك وتجينا حنون وعطف علينا بالنادي اسمك وتجينا يا بابا كيرلس عشامنا تصلي كتير علشاننا يا بابا كيرلس ده عشامنا تصلي كتير علشاننا يا بابا كيرلس جينا لك صلي لكل أولادك يا بابا كيرلس جينا لك صلي لكل أولادك ياللي صلاتك مقبولة عند فدينا مضمونة ياللي صلاتك مقبولة عند فدينا مضمونة سهرا في الصلاة بتجاهد عشت راهب وزاهد سهرا في الصلاة بتجاهد عشت راهب وزاهد معروف بطيبة قلبك والكل يا بابا حبك معروف بطيبة قلبك والكل يا بابا حبك يا بابا كيرلس جينالك صلي لكل أولادك يا بابا كيرلس جينا لك صلي لكل أولادك ياللي صلاتك مقبولة عندي فدينة مضمونة ياللي صلاتك مقبولة عندي فدينة مضمونة كنت حارس على نفسك ممنوع خطية تمسك كنت حارس على نفسك ممنوع خطية تمسك طاهر وعفيف طول عمرك والرب مالك قلبك طاهر وعفيف طول عمرك والرب مالك قلبك يا بابا كيرلس جينالك صلي لكل أولادك يا بابا كيرلس جينا لك صلي لكل أولادك ياللي صلاتك مقبولة عندي فدينة مضمونة ياللي صلاتك مقبولة عندي فدينة مضمونة ياللي رسمت الفرحة لقلبي بعد ما خدتك ليا شفيع انت معايا يا اغلى حبايبي ياللي عشت هادي وديع ياللي رسمت الفرحة لقلبي بعد ما خدتك ليا شفيع انت معايا يا اغلى حبايبي ياللي عشت هادي وديع يا بابا كيرلس تملي ساعدنا صلي عشاننا عند إيسوس بنته صلاتك تنجدنا وبترشدنا للفردوس يا بابا كيرلس تملي ساعدنا صلي عشاننا عند قيسوس بنته صلاتك تنجدنا وبترشدنا للفردوس ناديتك وقت الشدة لقيتك تسرع لي وتجين يا وام علشان كده يا بابا حبيتك عشت معاك احلى الايام ناديتك وقت الشدة لقيتك تسرع لي وتجيني اوام علشان كده يا بابا حبيتك وعشت معاك احلى الايام يا بابا كيرلس تملي ساعدنا صلي عشاننا عند إيسوس بنته صلاتك تنجدنا وبترشدنا للفردوس يا بابا كيرلس تملي ساعدنا صلي عشاننا عند قيسوس بنته صلاتك تنجدنا وبترشدنا للفردوس يا ما قريت عن معجزاتك ويا ولادك اللي نادوك في الشدة بيجوا مزارك ناس كتير عرفوك حبوك يا ما قريت عن معجزاتك ويا ولادك اللي نادوك في الشدة بيجوا مزارك ناس كتير عرفوك يا حبوك بابا كيرلس تملي ساعدنا صلي عشاننا عند إيسوس بنته صلاتك تنجدنا وبترشدنا للفردوس يا بابا كيرلس تملي ساعدنا صلي عشاننا عند قيسوس بنته صلاتك تنجدنا وبترشدنا للفردوس اتعلمت معاك الحب بعد ما شفت اعمال الخير ياللي خدمت يسوع الرب بابلوس حبك حب كبير واتعلمت معاك الحب بعد ما شفت اعمال الخير ياللي خدمت يسوع الرب بابلوس حبك حب كبير يا بابا كيرلس تملي ساعدنا صلي عشاننا عند إيسوس بنته صلاتك تنجدنا وبترشدنا للفردوس يا بابا كيرلس تملي ساعدنا صلي عشاننا عند إيسوس بنته صلاتك تنجدنا وبترشدنا للفردوس
نال بركة هذا العمل الشماس بولس ملاك التوزيع الموسيقي أستاذ محب صلاح هندسة صوتية ومكساج مهندس هاني ثابت digital master ميشيل عبد الملك شارك في الأداء الصوتي الشماس فيكتور نسيم والشماس سامح عبيد وليليان عبيد كلمات رمزي بشارة مكرم صدقي جرجس عبد السيد انجي فايز كرم لمعي الحان استاذ محب صلاح الشماس فيكتور نسيم والشماس سامح عبيد وحتى نلتقي في عمل اخر ارجو دائما ان تصلوا لاجل ضعفي الشماس بولس ملاك 2007